السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وأنا أحبكم في الله هذا لقاء جديد مع كيف وأخواتها بدأنا لقاءات كيف وأخواتها مع التوحيد وكيف نوحد الله وتعلق القلب بالله جل جلاله ثم انتقلنا الى المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكيف نحبه وكيف نتابعه وكيف نكون من اتباعه وكيف نكون معه في الدنيا لنكون معه في الاخرة ثم تبعا لاركان الاسلام الشهادتين كما بدأنا اركان الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله هذا هو التوحيد وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه هي المتابعة ثم وأن تقيم الصلاة نبدأ في قضية الصلاة والصلاة عمود الدين الصلاة هي الصلة بين العبد وربه التي إذا انفك عنها انفكت صلته بربه جل جلاله وللصلاة مدخل هو الوضوء فلذلك سنبدأ في قضية الوضوء وقبل ان ابدأ في قضية الوضوء لكي لا ننفك عن الاحداث ولا ننفك عن الواقع احب ان اقدم نصيحة في دقيقة لمن شغلوا انفسهم فيما يحدث لاخواننا في لبنان اسأل الله جل جلاله ان ينصر المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احمي حوزة الدين شغلوا انفسهم بقضية الشيعة وقضية فلان حسن نصر الله وقضية فلان وعلان وتركان ونسوا إسرائيل أسأل الله أن ينتقم منهم نسوا اليهود وظننا مشغولين وهؤلاء حين يضربون ويقصفون ويقتلون لم يفرقوا بين شيعي ولا سني ولا نصراني حتى لم يفرقوا ضربوا الكل وقتلوا الكل وآذوا الكل ودمروا الكل ف لا يتلاعبن بكم الشيطان إخوتاه واتقوا الله فليكن دعاؤنا للمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الظالمين اللهم رد كيد المؤذين اللهم دمر اليهود والمجرمين هذه خلاصة القضية نرجع إلى الوضوء قال رسول الله صلى رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الطهور سطر الإيمان الطهور سطر الإيمان الطهور الوضوء أو الطهارة عموما سطر نصف الإيمان انظر إلى خطورة هذه القضية ولذلك إذا بدأت معكم في قضية الوضوء وسيتلوها باذن الله تعالى الصلاه وليس ولن يستمر الامر فقهيات بل كيف نربي اولادنا كيف اعامل زوجتي كيف ندير البيت كيف نكسب رزق حلال كيف واخواتها ستكون كلها كيف لكن في قضية الوضوء الوضوء هو القضية الأهم مش الوضوء الطهارة هي القضية الأهم في حياة المسلم نصف الإيمان نصف الإيمان الطهور سطر الإيمان لأن الطهارة جزئين طهارة الظاهر وطهارة الباطن فصارت طهارة الظاهر نصف الإيمان لأن الإيمان طهارة الظاهر وطهارة الباطن طهارة الظاهر من النجاسة والخبث وطهارة الباطن من الشرك والخبث فطهارة جزئين نصها نصفها طهارة الظاهر طهارة الظاهر أيها الإخوة ابتداء أحب أن أقول لكم أنت على دين عظيم دين الإسلام دين عظيم دين عظيم من أي جوانبه أتيته وجدت عظمة الدين عظمة عظمة عظمة حقيقية ولذلك حتى النهاردة والله كده وأنا آه بتوضأ عند صلاة الظهر آه قلت سبحان الله العظيم يعني حسيت بانتعاشة انك تغسل ايديك وتتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وذراعيك تمسح رأسك ورجليك وتغسل رجليك حسيت بانتعاشة انتعاشة حقيقية قلت يا خسارة اللي ما بيتوضاش انا مش متصور صراحة في واقعنا وفي حياتنا ان في مسلم ما بيصليش مش متصور مش متصور ما بيصليش وانا كتير ناديت انت ما بتصليش ليه وحتى ساعتها قلت طيب بيقول لي طب ما تزعقش حاضر مش هزعق لكن السؤال اللي احنا لسه عند سؤالنا انت ما بتصليش ليه طب من غير زق من غير زق ها انت ما بتصليش ليه طب بالراحه واحده واحده عليك بالراحه واحده واحده عليك انت ما بتصليش ليه مفيش اوطى من كده بقى ما بتصليش ليه ليه ايه مبرراتك مفيش يا ابني ده نعيم ونعمه زي بقول لك كده الوضوء عارف الوضوء سبحان الله العظيم حلاوه جمال وزينه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ حليه المؤمن حيث يبلغ الوضوء حلية حلاوة حلاوة المؤمن جماله يعني اما تيجي يوم القيامة آه وتلاقي غر محجلين البياض في جبين والبياض في الايدين والرجلين حلاوة جمال زي قلت لك كده حسيت النهارده بانتعاشة يا خسارة اللي ما بيتوضعش تاخد معانا بقى نمرة واحد الطهور شطر الايمان ده نص الايمان نص الايمان موضوع الطهارة ده والنظافة الطهارة التنزه عن الأقدار النزاهة عن الأقدار اثنين ان الوضوء ده نهر نهر لغسيل الذنوب سبحان الله العظيم شوف لما سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك انك انت لما تتوضا طب إيه إيه لما تتوضى وتاخد الميه ها وانت بتاخد الميه دي وتيجي تغسل خدت بالك ازاي الذنوب بتخر زي الميه دي ما بتخر كده طهاره هناخد فاصل عشان الاذان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه كما قلت لكم أيها الإخوة الإسلام دين عظيم وكتير في موضوع الوضوء ده بالذات احس ان دخول الجنة سهل جدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فتحت له ابواب الجنة الثمانين يدخل من ايها شاء سبحان الله العظيم يبقى هي القضية فيه ان مثل وضوئي يعني مثل وضوئي انك تتوضا زي وضوء النبي الاثنين مع بعض هتتوضى زي وضوء النبي اثنين تنطق بشهادتين فبفتح شفتيك تنفتح ابواب الجنه لكن مشكلتنا في حياتنا ان احنا ما بنتقنش اعمال العبادات يعني انا لما اجي اتكلم عن الوضوء احنا لسه ما اتكلمناش عن الوضوء لما اجي اتكلم عن الوضوء عايز اتكلم الاول عن الميه الميه اللي انا بتوضى بيها نعمه ربنا سبحانه وتعالى في الميه ان انا انظر للميه نفسها ان انا ابص لضوافري لعينيا لسناني علشان ازاي تتساقط الذنوب منها كتير خطر بالي اقول ان ربنا عايز مننا ربنا يريد منا ان احنا نفضاله شويه نفرغ له وقت يبقى عندنا نوع من انواع الاهتمام الحقيقي الاهتمام الحقيقي بعمل بالعمل الدين قبل ما ندخل في موضوع الصلاه دخلت مسجد اصلي فالمهم فوجئت واحد لابس training suit واحد لابس آه بيجامه نوم واحد لابس جلابيه نوم واحد لابس آه لبس مزيت وجاي من الورشه والتاني والتالت حقيقي الكلام ده والله حصل يوم الاثنين اللي فات وبص كده مش لاقي مش لاقي حد متزين متجمل لله مش لاقي ما لقيتش في المسجد كله ابص كده يمين وشمال يا جماعه احنا داخلين بيت ربنا داخلين لربنا هنقف بين ايدين ربنا انت متخيل يا مصلي يا اللي رايح تصلي انك انت هتقف قدام الله الله العظيم جل جلاله ها ينصب وجهه الى وجهك في الصلاه انت متصور الوضع ده شكله ايه قدام مين متفاجئ في الصلاه اللي تليفونه رن واللي بيهرش واللي بيحرك واللي بيظبط نفسه واللي بيعمل هدومه واللي بيلعب في شعره واللي بيلعب في حيته احنا ما بنعرفش نعبد ربنا الحقيقه انا ما بتكلمش دلوقتي في مساله آه يعني الصلاه باطله ولا مش باطله في واجب ومستحب ومندوب وحرام ومكروه مش ده الموضوع ده انا بتكلم في اللي بيحب ربنا وعايز يبقى في اعلى درجه من الجنه احنا عمالين ندعي ايه اللهم انتقم من اليهود اللهم كف كيدهم اللهم ابطش بهم لكن دعائنا مش مش مستجاب ليه لان الدعاء مش مش اي دعاء واثر انس بي... بيخوفني وبيطمني وبيعلمنا المسؤولية أنس بن مالك بيقول إيه يأتي على الناس زمان يدعو, يدعو الرجل منهم ربه للناس فيقول الله عز وجل سل نفسك أعطك أما الأمة فأنا عليهم غضبان شفت الإشكال ده بهرني قول انس ده رضي الله عنه انس بن مالك الصحابي اطلب لنفسك اديك اما تطلب للامه للناس لا انا عليهم غضبان الامه فيها صالحين كتير وكنت كثيرا ما اتساءل بقى يعني الاثنين مليون اليوم عرفه واقفين على جبل عرفه بيدعوا ربنا ما فيهمش واحد مستجاب الدعوة ربنا يكشف بدعائه الغم عن الأمة دي الأمة المنكوبة المهزومة المأذية فالجواب هنا إن الأمة فيها فيها صالحين كتير فيها فيها أولية كتير لكن ربنا يريد توبة عامة من الأمة كلها مش افراد توبة عامة من الامة لان الخبث زاد واحنا اوشكنا في فضفضة بقى ان احنا نتكلم عن عباد الله الصالحين اللي تهلك الامة بدونهم الشاهد نرجع لامر الوضوء ان احنا محتاجين وقت ومحتاجين تركيز ومحتاجين فهم ومحتاجين حب عشان نتوضى بحب محتاجين ان احنا نتوضى بحب حب لله سبحانه وتعالى حب حقيقي ان انا ابدا وانا بتوضى كده احساسي بحب ربنا سبحانه وتعالى ان انا بتهيأ عارفين العروسه اللي بتت- بتتزين يوم فرحها عشان تقابل عريسها اللي بتحبه اهو كده الواحد وهو بيتوضا هو قبل ما يصلي بيتطهر وبيلبس ويتطيب ربنا امرنا بكده قال خذوا زينتكم خذوا خذوا زينتكم عند كل مسجد بتطيب وتجمل وتزين علشان رايح لحبيبي هصلي يبقى نمرة واحد الطهور شرط الايمان اتنين جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء ثلاثة نهر لغسيل الذنوب من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه يعني كل الذنوب اللي فاتت اتمسحت بأسيك مفيش غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله العظيم انا مش عارف انت ليه ما اتغفرلكش لحد دلوقتي مش عارف تتوضا مش عارف تصلي ركعتين لم تحدث فيهما نفسك ثلاثة او اربعة السبق الى الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تيجي يا عم محمد شوية قا- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا بلال لقد دخلت الجنة البارحة باعتقادك برضه ان النبي دخل الجنة دخل الجنة في حياته هذه صلى الله عليه وسلم يا بلال إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشة قدميك بين يدي في الجنة سمعت صوت رجليك صوت نعالك ماشي قدامي في الجنة بما هذا فقال بلال في بعض الحديث ما أحدثت حدثا إلا وتوضأته وما توضأت وضوءا إلا وصليت له ركعتين بهذا بلغت إن الواحد دايما متوضي قال رسول الله خد نمرة خمسة بقى خمسة لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن الحفاظ على الإيمان إنك أنت تبقى مؤمن الحصول على لقب مؤمن على وصف مؤمن الحفاظ على الوضوء كل ما تحدث توضى كل ما تحدث توضى كل ما تحدث توضى تعب انا في اول مره هنتوضى ه- أ- أ- هتشوفوا ان احنا هناخد وقت في عمليه الوضوء والاستعداد للوضوء هناخد وقت في الوضوء والاستعداد للوضوء اول مره هنتوضى هناخد وقت لكن مع التدريب عشان لازم استحضار النيات اللي بقول لك عليها دي نمره واحد لازم تبقى مستحضر نيه ان الطهور شطر الايمان نمره اثنين غسيل ذنوبك نمره ثلاثه السبق للجنه نمره اربعه حميه المؤمن نمره خمسه مفتاح ابواب الجنه سته استشعار القيام بين يدي الرب فلا بد ان تكون طاهرا شعورك انك واقف قدام ربنا مر رجل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه ثم اقبل على جدار فتيمم ثم رد عليه وقال احببت الا اذكر الله الا على طهاره مش بقول لك الاسلام ده دين عظيم دين طهاره دين نظيف دين بيحب النظافة إن الله جميل يحب الجمال فالرسول صلى الله عليه وسلم أحب إن هو ما يقولش كلمة الله الله إلا على طهارة هو متوضي سبحان الله العظيم هي دي الطهارة الطهارة الحقيقية انك تبقى انسان طاهر دايما مترضي دايما نظيف دايما حلو دايما جميل دايما ده ديننا دين الجمال والطهارة والنظافة و... والإقبال على الله سبحانه وتعالى في أحسن هيئة آه... سبعة تزكية وترويض وتطهير للأعضاء يا إخوة في الدنيا دي احنا ماشيين واحنا ماشيين في الدنيا بنفاجأ ان مزيكا صاخبة بتخرم ودنا بنفاجأ ان فتيات متبرجات بيأذوا عيوننا بنفاجأ ان قاعدة بتضطرنا ان احنا نقذر لساننا بنفاجأ ان احنا بنمد ايدينا فتتوسخ ايدينا ونمد رجلينا فتتوسخ رجلينا وهكذا الاعضاء دي اللي ربنا انعم بيها عليك وانا قلت لكم قبل كده بص بص لضوافرك بص لرموشك وجفونك بص بص لايديك ولشعرك ولودانك ولرجليك لحم قول الحمد لله النعم دي محتاجين نحافظ عليها سبحان الله العظيم يذكر عن بعض السلف وكان في عشر الثمانين يعني الراجل عنده 86 87 88 سنة 85 سنة وكان ماشي مع تلاميذه فاعترضتهم قناة ماء جدول مية جنبية ترعة صغيرة ففكروا ينظرون فجمع ثيابه وقفز فصار على البر الآخر راجل عنده 85 سنة ويقفز يعدي سرعة ماء جدول فعاتبه أصحابه في ذلك ايه يا عم تقع تتكسف انت عندك 80 سنة عجزت خلاص فقال يا بني هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر آه كلنا يذكر أيام زمان أجدادك كان يقول لك عينه جدي مات وعينه زي الصقر يشوف مش عارف فين يكسر مش عارف ايه بسنانه النهارده الاطفال بيعالجوا لهم سنانهم اشياء عجيبه ليه لان السنان دي كانت حلال فما سوستش والعينين دي ما شافتش حرام فما فسدتش الايدين دي ما تمدتش الحرام فلسه بصحتها الرجلين دي ما مشيتش الحرام فبقوتها قال له يا بني هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر الاعضاء دي ازاي نحافظ عليها والذنوب واردة احنا كيف اه كيف بقى واخواتها ايه كيف نحافظ عليها واحنا بشر لسنا مطالبين ان نكون ملائكة لا نعصي نحن بشر نخطئ ونعصي اننا كلما عصينا ووسخناها نطهرها ازاي بالوضوء هيجي معانا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك معايا كده ها ال ان ان هيجي معانا الحديث ان العبد المؤمن اذا غسل يديه خرت ذنوبه التي بطشتها يداه حتى تخرج من تحت اظفاره مع الماء او مع اخر قطر الماء اخر قطر ميه نقط الميه اللي نازله دي واخده الذنوب طهرت الايدين خرجت الذنوب من تحت الضوافر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإذا غسل وجهه خرت ذنوبه التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من تحت أشفار عينيه من تحت أشفار عينيه من جوه أشفار عينيه تخرج الذنوب من النني من الشبكية تخرج الذنوب تتغسل الصور القذرة اللي شافها بعينيه هو ده الوضوء لما يبقى وضوء تطهيس للأعضاء تزكية للأعضاء ترويض للأعضاء إن أنا أروض عينيا إنها ما تشوفش حرام ترويض كل الشباب اللي بيسأل أغض بصري إزاي مش قادر أنت مش شايف الناس عاملة إزاي في الشوارع روض عينيك انها ما تشوفش الناس اللي روضوا انفسهم بتوع لعيبه الكوره مش م- بتاع لعيب كوره السله اللي بيحدف الكوره م- مش يتعلمها دي السواق اللي بيسوق العربيه مش يتعلمها دي مش هو هو كده ترويض ترويض النفس عايزين نروض عينينا ونروض ودنا ما تسمعش الا الصح ونروض ايدينا نروض لساننا ما ينطقش الا الصح نروض رجلينا الترويض ده بدايته من هنا تنظيفها بصفه مستمره لان تراكم الذنوب بيجيب الصدى وتتكسف وتفسد تزكيه وترويض وتطهير الاعضاء ثم الرباط حديث جميل جليل رائع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون فيما يختصم الملأ الأعلى في الدرجات والكفارات وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نعم يا إخوة النهاردة الناس اللي عايزين يرابطوا في سبيل الله قلت كتير احنا عايزين نحافظ وكل مسلم في كل قطر من اقطار الارض يحافظ على بلده عايزين نحافظ على مصر واللي في السعودية يحافظ على السعودية واللي في البلاد التانية في كل بلد يحافظ على الحتة اللي هو فيها المحافظة عليها الرباط هنا ان احنا نكون عباد ربانيين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده لان احنا متكتفين مش قادرين نعمل حاجة فده حلها الوحيد ان كل واحد يبقى مسؤول مسؤول مسؤولية شخصية لوحده عن بلده ده نوع من انواع الرباط الرباط قلت لكم يا جماعة احنا محتاجين وقت انا بقول لك اهو انك انت لما تيجي تتوضى اقعد وبص للمية وبص لايديك هتتوضى هتغسل هتنظف هتوب هتخرج ذنوب ف لازم التهيئة النفسية الاستحضار الذهني التصور الذهني للعبادة قبل الشروع فيها انا عايزك تتصور وانت بتغسل ايديك ازاي الذنوب بتخر خارجة من تحت ضوافرك شايفها هي دي مهمة جدا وخطيرة الرباط الرباط اللي بندور عليه إسباغ الوضوء على المكاره على المكاره حتى لو كانت المية باردة والدنيا برد حتى لو كانت الدنيا حر والمية نازلة من حنفية سخنة العكس العكس اهو حتى لو كانت المية قليلة إسباغ الوضوء على المكاره حتى لو ما كانش فيه وقت افضي وقت مفيش وقت يا عم الشيخ مفيش وقت ليه امال الوقت راح فين الوقت وراك ايه تقول لي ورايا ورايا حاجات كتير حاجات كتير زي ايه شغل ايه ايه اللي شغلك عن ربنا مش لاقي يتوضى عشان مش فاضي مش فاضي وراه ايه شغل ايه ايه الشغل اللي يعطلك عن ربنا سبحان الله العظيم انا عايز الوضوء يبقى بحب عشان كده بناخد النقطة الاخيرة او شوف كاتبينها على الكمبيوتر اهو عشان الناس تفكر ان ان عشان هم مش موجودين مش هنعرف نكتب على الكمبيوتر ولا حاجة آه... صباح الفل آه... الاخيرة على الوضوء علامة مميزة الوضوء علامة مميزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله وهل تعرفنا الناس كتير والكل حفاه عراه غرلا هتعرفنا ازاي في وسط الملايين المملينة من الناس دي قال أرأيتم لو أن رجلا عنده خيل بهم دهم فيها خيل غر محجلين أكان يعرفها الغر البياض في جبهة الفرس والتحجيل البياض في يديه ورجليه قالوا نعم أرأيتم لو أن خيلا به دهم فيها خيل لرجل غر محجلين أكان يعرف خيلا قالوا نعم قال أعرفكم يوم القيامة بآثار الوضوء علامة مميزة غر محجلين وش جبهتك هتبقى منورة وشك منور من الوضوء وايديك ورجليك منورين من الوضوء عشان كده كان ابي هريره كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ شرع يطيل تحجيله حتى يشرع في العضد يطلع لفوق فوق حتى يشرع في العضد هنتوضى المرة الجاية إن شاء الله آه هنتوضى المرة الجاية بإذن الله تعالى هنتوضى حقيقي وأنا عارف إن كل واحد عنده حوض وحنفية والوضوء مش هيبقى بالطريقة ديت لكن لازم نشوف بعينينا الميه ازاي بتجري على الاعضاء ازاي اسباغ الوضوء يعني ايه اسباغ ازاي تعميم العضو بالماء ازاي اتباع اليد اتباع اليد الماء ازاي تخليل الاصابع ازاي غسل البراجم ازاي ازاي تخليل الشعر تخليل اللحيه لازم كل ده نشوفه بعينينا علشان يوم القيامة يعرفنا سيدنا النبي عشان دي بس لا وعشان نعوض حواسنا حواسنا عينينا تنضف ودنا تنضف وايدينا تنضف ولسنتنا تنضف واسناننا تنضف لما تسمع الحديث اذا تمضمض خرجت ذنوبه من بين اسنانه الله اكبر شيء عجيب جدا الوضوء ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين طريق الهجرتين وباب السعادتين بيقول ان كل عبد له طريق لربنا ودي ربنا سبحانه وتعالى جعل الطرق اليه متعدده علشان كل انسان يوصل لربنا من الطريق اللي يسره له في ناس يوصلوا لربنا من طريق القران يفضل طول الوقت انت ما عملتش حاجه النهارده يفضل يفضل طول الوقت صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يفضل طول الوقت ي... يفضل طول الوقت مهتم بالقران يحفظ قران يقرا قران يعلم قران يدرس قران وواحد تاني اهتمامه بالصلاه واحد ثالث اهتمامه بالصيام واحد رابع بالحج والعمره واحد خامس بالعلم والتعليم واحد سادس بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى والثاني بخدمه المسلمين واللي بعده بالصدقات والانفاق وهكذا كل واحد له سكه وصل منها لربنا بعد الفرائض تخيل انت ان ممكن واحد يبقى سكته للجنه الوضوء الوضوء ان دماغه بقى تبقى كلها في ايه في موضوع اتقان الوضوء ايه ده الوضوء ممكن يدخل الجنه اه جدا هقول العشر نقط تاني نمرة واحد الطهور شطر الايمان اثنين لغسيل الذنوب والرجوع الى كيوم ولدته امه غفرت ذنوب غفر له ما تقدم من ذنبه ثلاثة سبق للجنة سمعت خشخشتك بين يدي يا بلال قال ما احدثت الا وتوضأت مفتاح لابواب الجنة الثمانية دي نمرة اربعة خمسة استحضار المعية مع الله لا اذكر الله الا على طهارة ستة تزكية وترويض وتطهير الاعضاء سبعة غرا محجلين يوم القيامة علامة مميزة ثمانية الرباط ذلكم الرباط رباط في سبيل الله تسعة جمال وزينة جمال وزينة تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء عشرة حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله يا سلام لو استحضرنا نيات العشرة دي وبدأنا نتوضأ ومدى نتخض دلوقتي مش هنبدأ في الوضوء خلينا نبدأ المرة الجاية نفضل وضوء حقيقي أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته